مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث عايز أكلمكم النهاردة عن الكاهن وممارسة الطقوس روحانية الطقس تترك تأثيرا كبيرا في النفس ولذلك حتى إن لم يعظ الكاهن أية عظة في القداس مجرد روحانية أداء الطقس بتترك تأثير كبير في نفوس الحاضرين إلى الكنيسة الصلاة التي من القلب تترك تأثيرها في الناس يمكن أكثر من العزم يعجبني ما قيل عن ايليا النبي انه صلى صلاه الا تمطر السماء في يعقوب خمسه صلى صلاه يعني صلى بالمعنى الروحي المفهوم كان يقدر يقول صلى ان السماء لا تمطر وخلص لكن ده صلى صلاه فنحن نريد في الكهنه عندما يصلون انهم يصلون صلاه بكل ما فيها من عمق وبكل ما فيها من روحانيه مجرد حركات الكاهن في الكنيسه طريقه سجوده طريقه ركوعه طريقه رفع يديه الى السماء طريقه وقوفه كل هذا يترك تاثيرا كبيرا في النفس والعكس صحيح ان لو كان الكاهن غير روحي في كل هذه الممارسات سيترك تأثير غير روحي في المؤمنين. لما يجد الكاهن يدخل إلى الكنيسة بخوف من الله ويقف بخوف من الله ويركع أمام الهيكل أو يسجد أمام الهيكل بخوف من الله كما قيل في المزمور وأسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك ويدخل الى المسبح ويركع امامه بخوف من الله ويقبل المسبح بكل خشوع كل هذا بيترك تاثير في النفس ما تفتكروش مجرد الصلاه او العظه لا نفس تحركات الكاهن في الكنيسه تحركاته وهو يرفع البخور وهو يرفع بخور البولس مثلا وبيمشي في الكنيسة يقول بركة بخور بولس تكون مع جميعكم إن كان بيقولها من قلبه وبروحانية الناس بيشعروا ما فائدة البخور لدرجة إن في ناس أثناء ما الكاهن بيصال بخور بيحاولوا ياخدوا شوية من الدخان اللي خارج من المجمرة ويضعوه على قلبهم علشان يتباركوا بيه لكن لو كان الكاهن أهو قاعد يرمي البخور كده بكل إهمال وبلا خشوع الناس مش يشعروا ببركة هذا البخور مفروض أن الكاهن يكون مدققا في كل طقوس عبادته إذا وقف عند الهيكل يقف بخشوع لا يركن إيده على الهيكل ولا يقف على الهيكل ويكلم ده ويبص لده ولا يعمل كده ولا يعمل كده واخد باله من نفسه كويس أوي ومتفرغ للعبادة لله ساعات الكاهن ما بيكونش متفرغ للعبادة لله ودي عبارة صعبة يعني حتى نفس طريقة رشمه الصليب لما يرشم الصليب للشعب بطريقة روحانية لما يحط ايده على واحد ويرشم الصليب بطريقة روحانية لما يرشم المرضى بطريقة روحانية يشعر الناس كما قال القديس الانبا انطونيوس قوه عظيمه تخرج من هاتين اليدين كاهن مره واحده ست تقول له حط ايدك على راسي تاخد بركه منه عيانه مسكينه لها ظروف فيحط ايده تلاقي ست تضغط على الايد يعني عايزه كل القوه اللي في الايدين تتعصر عصر وتخش جوه الراس الناس لما الكاهن بيرشمهم بعلامة الصليب يشعرون بالطقس القديم حينما كان الإنسان يمسك بقرون المسبح ويتمسك بها لأن فيها الخلاص انه جرب طرق كثيره الانسان فوجد ما فيش نتيجه فجه للكنيسه يطلب النتيجه من الكاهن يشعر في رشم صليبه بقوه يشعر بروح الصلاه التي عند الاب الكاهن في ناس بيسجدوا في الكنيسه طلبا للراحه وليس خشوعا يعني تعب وزهق عايز كده ي- يستريح شويه والسجود بيكون فيه راحه لقدميه وساقيه ووقفته فبيكون سجود راحه جسديه وليس خشوعا روحيا لكن السجود الروحي بيبان ساعات طريقه تبخير الكاهن وهو بيبخر للايقونات بيبان تمام اذا كان هو يطلب شفاعه من كل قديس من القديسين اللي بيبخر لهم ولا هو تشويح بالشريه كيفما او اينما روحانيه التبخير وروحانيه الرشم وروحانيه الصلاه ايضا السرعه او البطء في الصلاه في كهنة عايزين يخلصوا القداس بدري فيمشوا بسرعة وفي السرعة ما يكونش فيه روحانية وفي إنسان حتى يخرج بسرعة ويصلي بكل جدية وبكل عمق على الرغم من أن نقول بسرعة لكن بنلاحظ في الشمامسة أو في المعلمين العرفاء إن ساعات السرعة الواحد ما بيفهمش منهم حاجة جري جري جري عشان يخلص الطقس لا هم فاهمين اللي بيقولوه ولا اللي قصادهم فاهم بينما بنقول صلوا بفهم روحاني مفروض الكاهن يصلي بفهم روحاني يكون فاهم كل كلمة ومعناها وبيقولها لربنا بنفس المعنى الكاهن الروحي يهتم بصلاة الاستعداد ويقولها من كل قلبه صلاة الاستعداد اللي بتقال قبل القداس أيها الرب العارف قلب كل أحد القدوس المستريح في قدسيه الذي بلا خطية وحده القادر على مغفرة الخطايا أنت يا رب تعلم أني غير مستحق ولا مستعد ولا مستوجب لهذه الخدمة المقدسة التي لك وليس لي وجه أن أقف وأفتح فاي مفروض يقولها بكل تواضع وبكل انسحاق قلب الكاهن الذي يقول هذه الصلاة بانسحاق وباستعداد قلب سيصلي بقية القداس بانسحاق واستعداد قلب صعب جدا أن الإنسان يصلي بغير استحقاق فكيف ينال هذا الاستحقاق ان لم ينله فعلى الاقل يستبدل الاستحقاق بالانسحاق يعني انسحاق قلبه يحل محل استحقاق روحيته الكاهن الذي يشعر انه غير مستحق انه يقف امام الهيكل طبعا هيكمل القداس بهذا الشعور فإن كان بيسلك بكبرياء يبقى إزاي بيقول إني غير مستحق ولا مستعد ولا مستوجب على الكاهن أيضا إنه يهتم بالصلوات السرية التي يقولها أثناء القداس في صلوات سريه بتقال قبل رفع بخور بولس قبل رفع بخور الكاثوليكون صلوات سرية بتقال أثناء قراية الإنجيل وقبله وبعده في صلوات سرية بتقال أثناء قطع كثيرة من القداس مفروض أن هذه الصلوات أيضا يقولها بخشوع ومن قلبه لازم الكاهن يعرف مسؤوليته أثناء القداس في صلواته العادية بيصلي من أجل نفسه أما صلواته في القداس فبيصلي من أجل الشعب كله يعني ليه مسؤولية في أنه بيصلي من أجل الناس كلها الذين يتوقعون الخير من صلواته ولذلك رئيس الكهنة زمان كان بيلبس الصدرية اللي فوق صدره وعليها أسماء إسرائيل الاثني عشر أي أنه بيحمل الشعب كله على نفسه وبيمثل الشعب كله أثناء صلواته وبيرفع قرابين عن نفسه وعن الشعب كله فهو ممثل الشعب كله ومن هنا كانت مسؤوليته اذا ما ذنب الشعب المسكين اذا كان هذا الذي يمثلهم امام الله لا يصلي بروحانيه ولا يرفع الصلاه كما ينبغي هنا لازم يشعر بمسؤوليته ومسؤوليه الاستحقاق ولذلك عباره ان لا تكن هذه الصلوات دينونه عليه عباره تتكرر مرات عديده في القداس حتى في صلاه صلح يقول لكي نستحق بغير وقوع في دينونه لا تكن دينونه علينا كتير قوي لاحظوها في القداس لو فاذا الصلاه تكون من عمق القلب من اجل جميع الناس من اجل انه ما يقعش في دينونه ولهذا تلاقوا في أوشية الإنجيل بيقول اذكر يا رب الذين أمرونا وأوصونا هنان إيربو مفي يعني أمرونا أن نذكرهم مش أوصونا هنهن باللغة القبطية يعني أمر هنان الذين أمرونا إيربو مفئي أن نذكرهم فكل طلب بيقدم إليه ده أمر بيعتبره أمر انه بيقدم من اجله صلاه ويذكر الناس يا ريت كل كاهن يكون بيذكر الناس في صلواته سواء في القداس او صلواته الخاصه او صلواته التقصيه ياما ناس بيقدموا لنا طلبات نصلي من اجلهم ده بيعتبر امر والكاهن بيمشي بالبخور بياخد صلوات الناس في المبخره ويرفعها بخورا صاعدا إلى الله مثل الأربعة والعشرين خسيسا فهل فعلا بياخد هذه الصلوات وبيرفعها في مناسبات كثيرة يعني احنا في أوشية الإنجيل بنقول الذين أمرونا أن نذكرهم حتى في أوشية الإنجيل بنقول الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم يا ريت والكاهن بيقول كده الذين سبقوا فرقدوا يكون في ذهنه أسماء معينة من الذين رقدوا ولو حديثا يصلي من أجلهم والمرضى إشفيهم وهو بيقول صحيح المرضى إشفيهم يكون عقله بيمر في فلان وفلان وفلان المرضى إن ربنا يشفيهم أو مثلا لما بيصلي وشية القرابين اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين يكون في ذهنه حد والذين قدمت عنهم في ناس بيقولوا له يا ابونا اذكرنا في هذا القداس فليكن هذه القرابين مقدمه عنهم وهو بيقول الذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم في ذهنه كذا اسم مش بيقوله سرا بي بيمر في ذهنه بطريقه سريه وهو بيقول الكلام ده اثناء تقديم الحمل والشمامسة بيقولوا مردات معينة بيكون في صلوات سرية إذا كان بيصلي من أجل مرضى من أجل منتقلين من أجل مسافرين من أجل ناس في ضيقة من أجل كذا كذا كذا في طلبات معينة بتقال سريا ما أعرفش هل الكهنة بيراعوا دي أو ما بيراعوش لكن لازم الكاهن يعتبر نفسه في وكالة مزدوجة وكيل عن الله ككاهن بيحمل وصايا الله الى الناس ووكيل عن الناس امام الله ان وكلوه في ان يرفع طلباتهم الى الله او ان يقدم احتياجاتهم الى الله فلازم يكون وكيل امين في وكالته امين على طلبات الناس اللي اعتمدوا عليه علشان يقربها الى الله يذكرهم واحد واحد واذا كان اكثر امانه يلح على الله في الطلب من اجلهم مش بس يطلب من اجلهم يلح على الله في الطلب من اجلهم في فترات هادئه اثناء القداس بيكون الشمامسه بيقولوا فيها الحان او بيكون الكاهن معتمد على زميل ليه بيصلي ما يفتكرش ان دي فترات راحه او استرخاء انما هي فترات يقدم فيها طلبات الى الله عن فلان وعلان تصوروا لما كاهن بيصلي المجمع وكل ما يقول اسم قديس يكون طالب شفاعة القديس ده في قلبه مش بس ألحان نمبنيوت أبا فلان نمبنيوت أبا فلان لا هو يعني كل أب من دول بيكون طالب منه طلبة أو يقول لربنا من أجل كل الناس دول يا رب اعمل عمل جايز يكون مش بيصلي من أجل أفراد يكون أثناء كده بيصلي من أجل الكنيسة كلها يعني أثناء ما بيطلب أسماء القديسين أبطال الإيمان يكون بيصلي من أجل الناس اللي بيرتدوا على الإيمان من أجل الناس اللي الهرطقات أتعبتهم والطوائف أتعبتهم وغيرت عقائدهم من أجل الناس اللي في شكوك لهذا كانت الصلوات كلها ليست مجرد ترديد ألفاظ إنما لها عمقها وليها فاعليتها الكاهن في صلواته السرية والظاهرة والكاهن في تحركاته في الكنيسة كل حركة من الكاهن ليها طقس معين لازم الكاهن بياخد باله منها يعني الكاهن مثلا بيحط الإنجيل فوق راسه ويلف حوالين المذبح تذكار لانتشار بشارة الإنجيل في الدنيا كلها في الكرة الأرضية كلها لكن مين من الكهنة وهو حط الإنجيل فوق راسه وماشي حوالين المذبح بيقول يا رب أنشر بشارة الإنجيل في الخليقة كلها وصل كلمتك إلى جميع الناس في كل الأرض جايز ما بيفكرش أهو بيلف وبس بيلف وبس دي ما تنفعش في الطقس في الطقس بيلف وفي عقله روحيات وفي قلبه طلبات وفي ذهنه معاني ورموز كل دي هو بيتحرك ده الكاهن بعد قرايه الانجيل بيبخر حوالين المنجليه وبيقول صلوات وصلوات من اجل انتشار الانجيل وعمل الانجيل في قلوب وفهم الانجيل ناس معرفش كل الناس بيعملوا كده ولا لا يعني هل بيبخروا بس وبيبخر وبيقول وهو فاهم اللي بيقول وبيطلبه بعمق قلبه كالطلبات المسألة مش مسألة إن واقف قصاد الإنجيل وبيبخر لا دي دي أعمق من هذا الكاهن وهو بيصلي من أجل كل رتب الكنيسة ومن أجل سلام الكنيسة الجامعة ومن أجل الاجتماعات الكنسيه هل بيقول الكلام ده بكل قلبه وكل فهمه صدقوني لو حصل كده ما كانش يبقى في الكنيسه مشاكل عندنا الاف من الكهنه كلهم بيقولوا اذكر يا رب سلام كنيستك الواحده الوحيده المقدسه الجامعه الرسوليه بيقول اذكر يا رب اجتماعاتنا باركة اذكر يا رب ابانا فلان وفلان وفلان ده بيصلوا من اجل بعض ايضا لأن بيصلوا من أجل القمامسة والقصوص والشمامسة وكل رتب الكنيسة وسبع تغمات كنيسة الله ده لو كل الناس بيصلوا بفهم وبقلب وبحرقة قلب كانت الكنيسة دي حصل فيها حاجات أتذكر في مرة من المرات الحكاية دي مش قادر أنساها برضه كنا ساعة ما ضغطت علينا الظروف الخارجية اثناء تطبيق الشريعه والحاجات دي تعاملنا خمس ايام صيام بقداسات كنا بنصلي عند الغروب فاكر مره من المرات وانا واقف قصاد المذبح بصلي لقيت عيل صغير شماس قد كده واقف يصلي معايا عيل بتاع سبع سنين ولغايه الساعه ستة بعد الظهر وما كلش وتلاقي صايم من نص الليل فلما بصيت للعيل ده قلت يا رب ان ما كانش من اجل الشعب كله من اجل العيل الصغير ده اللي صايم لك من نص الليل او قبل نص الليل ولغايه دلوقتي الساعه ستة بعد الظهر وهو صايم عشان يقف في القداس يصلي لما الكاهن بيكون منصلي من قلبه ويقول شعبك يا رب يطلبون اليك قائلين ويقول افنوتي نينان ولا حاجه ده لما تكون الصلاه من القلب الكاهن لو قال من قلبه الشعب كله هيرد من قلبه لان روحانيه صلاه الكاهن هتجيب روحانيه صلوات الشعب في كهنه اثناء القداس بيجي المنبر والعظه وساعات بيخلوا العظه دي تصفيه حسابات لبعض الناس ويقول العظة وهو بينقر في فلان والمجموعة الفلانية يعني أفراد ومجموعات كما لو كانت تصفية حساب والشعب عارف كلام أبونا ده رايح فين يبقى راحت كلمة ربنا وراحت روحانية الصلاة وراح هدف الآيات لكي تتحول إلى تصفية حسابات مع شمامسة مع أعضاء لجنة مع خدام مع كيت مع كيت إلى آخره الكاهن اللي يحتفظ بروحانية القداس لازم يحتفظ أيضا بروحانية المنبر وروحانية الكلمة ويشعر الناس أن صوت الله هو الذي يكلمهم من فم الكاهن من فم الكاهن الذي منه تطلب الشريعه كما ان احنا نتكلم عن روحانيه الطقس برضه هيكون من ضمن الطقس روحانيه التعليم قبل ما اتكلم عن روحانيه التعليم اقول في روحانيه الطقس في حاجه مهمه بتبقى منجليه متجهه ناحيه الشرق بيقولوا فيها الانجيل بالقبطي ومنجليه ناحيه الغرب بيقولوا فيها الانجيل بالعربي المنجليه اللي متجهه نحو الشرق ترمز الى ان الانجيل صلاه موجهه الى الله وابائنا القدام كانوا لما يوزعوا يقول لك صل الانجيل وزعوا حتى انجيل للاجبيه يقول له صل الانجيل والانجيل جزء من الصلاه عندنا في الاجبيه يعني ليه حطوا الانجيل في الاجبيه لان الانجيل جزء من الصلاه ازاي انجيل جزء من الصلاه الصلاه هي حديث مع الله فاحنا بنتحدث الى الله في الطلبات وهو يتحدث الينا في الانجيل فحديث الى الله او مع الله فبيتجه بالانجيل لربنا وبيتجه بالانجيل الى الناس لان الانجيل هو صله بين الله والناس والكاهن هو وسيط الاثنين بقدر ما يكون له عمق في فهم الكلمه بكل ما يدخل هذا العمق إلى أعماق قلوب الناس يعني مفروض يقول له أنت يا رب عايز تقول للناس إيه النهاردة قول لي وأنا أقول لهم أوصله له وهكذا يكون الإنجيل مصحوبا بالصلاة إذا كان بولس الرسول بيقول في آخر الإصحاح السادس من الرسالة إلى أفسس بيقول صلوا من اجلي او لاجلنا لكي اعطى كلمه عند افتتاح فمي فده بيقول له اعطيني يا رب كلمه عند افتتاح فمي وانا اقولها للناس اهو ده الكلام الكاهن المهتم بالطقس يهتم بالطقس ايضا ليس في القداس فقط انما في كل الصلوات الطقسيه في صلاة عشية وفي صلاة باكر في صلاة مسحة المرضى وفي صلاة المعمودية وفي صلاة الميرون الشعب بيكون فاهم جدا ومفتح عينيه ومفتح ذهنه تمام عارف الكهن اللي بيتن الميرون مجرد ايديه بتروح وتيجي ولا من كل قلبه بيطلب هذه الطلبة ويطلب ان ربنا يقدس هذه الاعضاء المتعدده التي يرشمها بالميرون المقدس ستة وثلاثين رشم الشعب عارف تمام إذا كان اللي بيصلي على راسه ده بيصلي بجدية ولا بيصلي من غير جدية بروح ولا من غير روح واحد بيقول ايه اللي بيقصده الكاهن لما بيقول اذكر يا رب هذه القرابين والذين قدموها والذين قدمت عنهم يعني ايه الفرق بين اللي قدموها وقدمت عنهم دي واضحه جدا جدا بشكل سهل في الاصحاح الاول من سفر ايوب النبي بيقول ايوب كان يقدم محرقات عن اولاده ويقول لعل اولادي اخطاوا الى الله في قلوبهم يبقى ايوب هو الذي قدم واولاده هم الذين قدمت عنهم انت مثلا جايز ترفع قداس عن روح واحد انتقل فانت اللي بتقدم القرابين لانك بترفع القداس او بتطلب يترفع هذا القداس الذين قدموها والذين قدمت عنهم اللي هم الاشخاص اللي من اجلهم بترفع القرابين يعني جايز في انسان بيطلب رفع القرابين عن واحد مريض ويرفع من اجله قداس او عن طالب بيمتحن ويرفع من اجله قداس او عن نفس انتقلت وبيرفع من اجلها قداس فهو اللي بيقدم او بتقدم بواسطته والذين قدمت عنهم هم المطلوب ليهم الرحمه الكاهن وهو بيقدم الحمل ساعات ناس يقولوا له اذكرنا في الصلاة اذكرنا اذكرنا فهو اللي بيقدم الحمل والذين قدمت عنهم هم الأشخاص اللي بيقولوا له اذكرنا في هذا القداس واحد بيقول الكاثوليك منذ عام 76 حولوا وجه الكاهن للغرب ليكون في مقابلة الشعب فما رأي قداستكم في تغيير طقس إلى آخره الكاهن بيصلي الى الله فبيكون وجهه متجه الى الشرق الشماس للغرب لانه بينبه الشعب يعني احنا بنقول ايه اذكر يا رب سلام كنيستك الواحد الوحيده الشماس يقول صلوا من اجل سلامه الواحد الوحيده بينبه الشعب انهم يصلوا والشعب وهو متجه نحو الشرق بيقول يا رب ارحم لكن يعني حكاية 76 اللي بتقولها دي أنا ما أعرفهاش لكن بصراحة الكاثوليك طول عمرهم لا عندهم لا شرق ولا غرب بيصلوا في أي اتجاه يعني لما زرت الفاتيكان سنة 73 أهو قبل 76 اللي بتقول عليه تلاقوا الكاتيدرال بتاع Saint Peter في الوسط فيها المذبح الرئيسي وتلاقي في اتجاه ناحية الشرق واقف فيه ناس واتجاه ناحية الغرب واقف فيه ناس واتجاه بحري واقف فيه ناس واتجاه غربي قبلي واقف فيه ناس فالناس بيقفوا في أي اتجاه ما عندهمش لا شرق ولا غرب لما زرت كنيسة Cathedral of Westminster في لندن الهيكل الأساسي أعتقد ناحية الشرق ناحية بحري كلها chapels ملزوقه في الحيطه كده وناحيه قبلي chapels متجهه ناحيه قبلي فالكهنه اللي هنا بيصلوا ناحيه بحري والكهنه اللي هنا بيصلوا ناحيه قبلي والكاهن الاصلي بيصلوا ناحيه الشرق ما فيش فرق لعلكم لاحظتوا القداس اللي اتعمل في بيت لحم كان موجود في الوسط والناس ورا وقدام وفي كل ناحيه فهم ما عندهمش حكاية غرب وشرق عندهم ممكن الإنسان يصلي في أي اتجاه لكن لا أمروا بأنه يحول للغرب ولا للشرق كل ده كلام معرفش صاحب السؤال جابه منين كما أن في حاجة تاني عند الكاثوليك أنهم يعني ادوا تصريح لكل الكنائس التي في بلاد الشرق أن تتبع الطقوس اللي موجودة في بلاد الشرق فزمان كانوا مثلا بيصلوا على قربان مش زي القربان بتاعنا بالطريقة إياها دي القطع الصغيرة كانوا اللقبات يسموها نهايته وكل واحد بياخد قطعة منها وبعدين حسب التصريح للكنائس اللي موجودة في الشرق إنها تتبع طقوس الكنائس الشرقية غيروا اللغة اللاتينية إلى اللغة القبطية وغيروا القداس بتاعهم الى القداس البسيل اللي بنصلي بيه وبقوا يجيبوا معلمين من بتوعنا يعلموهم الالحان اللي بتاعتنا احنا بالظبط زمان يعني افتكر من قيمه 30 سنه ولا 20 ولا 25 كان المعلم مثلا ياخد له 4 جنيه في الشهر كان ياخدوه يدوا له 30 40 ويعلم الناس الالحان نفسها وبقوا يمشوا في نفس طقوس كنائسنا على اعتبار ان الشعب لما يخش كنيسه كاثوليكيه يخيل اليه انه لا فارق اعتقد نكتفي بكده اتفضل سلام